الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر لوي أريجه قد فى من هذا اللقاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحب في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا بهذا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم العمل كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله قاعد اقول النهارده لنفسي معقوله وحشتوني من اسبوع واحد غبته عنكم اسال الله جل جلاله ان يجمعنا في سوق الجنه حيث لن نفترق بعدها ابدا واسال الله جل جلاله ان يرزقنا بركات هذه الايام هذا شهر شعبان المبارك وهذه الليلة العاشرة منه هذه الليالي التي تمر كالبرق تمر مر السحاب ونحن لا نشعر بها كأن الأيام تأخذنا في سياقها إخوتي لهذه الحلقة مزية خاصة فما ترون ممكن امدني تتمشى بالكاميرا في الاوضه كده دي رجعنا الى اصل قناه الناس الاوضه اللي هي 3 في 3 دي وفيها دلاب مش عارف فيه كانه عداد بتاع الكهرباء دلاب كبير اسود كده ولمبه وكرسي مكسر ويعني ال وبتوعتين دول كشافين كده على جنب ده اصل ما خرجنا اول مره في قناه الناس واقول لكم انا بل... سبحان الله العظيم كانت لهذه الايام لذتها أيام ما كانوا غلابة لهذه الأيام متعتها و- و- وحيويتها وإخلاصها فعودتنا الليلة وفي شهر شعبان إلى هذا المكان مرة أخرى آه، الضيق ال ال هو عند بعض الناس مكئب لكن عندي أنا آه، مف حلو مف يعني آه، مشر م- مسرح آه يشرح الصدر أقول أن عودتنا إلى هذا المكان في هذه الليلة لنتكلم عن شعبان كأنها تذكرنا بأن الماضي الذي كنت تخاف منه الذي كنت تأباه ولا ترضاه قد يعود ويعود أسوأ مما كان وذلك إن لم تغتنم الفرص الحقيقية وتكون خالصة لوجه الله كنت لسه بقول لولادي امبارح ان قول ان قول النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها ان هذه النفحات ليست شرط ليس شرطا ان تكون الايام المعروفه ليله النصف من شعبان او ليله القدر او آه، يعني آه، الى اخره ف- آه، أنا- قد تكون هذه النفحات لا يعلمها كثير من الناس في اثناء النهار في اثناء الليل في اشهر مغموره غير مشهوره ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر شهر شعبان بالطاعات يقول ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وأحب أن و- وترفع فيه الأعمال إلى الله حديث أسامة بن زيد في مسند الإمام أحمد قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هذا الشهر شهر غفله كل الناس بتستعد لرمضان وناسيين ان هم في شعبان ناسيين فعلا ان هم في شعبان لذلك برضو قبل ما انسى هذا كتاب جديد في هذه الليلة الجديدة كتاب اسمه قلب جديد لمن يريد قلب جديد قلب جديد لمن يريد آه، كتاب جديد للإعداد لشهر رمضان للتجهيز لشهر رمضان لاستخراج قلب جديد في رم... قبل رمضان آه لذلك أقول في المقدمة آه سنبدأ بفكرة ليعظم عندك الشهر وتقدر للموسم قدره ويحصل في قلبك إجلاله تعال لنعتبر رمضان كالبحر ونعتبر من يدرك رمضان قد ركب البحر ثم أحدوك وأناديك اركب معنا لنشحذ الهمم بغية الاستعداد بجدية لولادة قلب جديد لك قبل رمضان ثم بوقفة مع النفس الفصل الثاني نعترف فيها بما نحتاج للتخلص منه في زمن الاستعداد ونتعلم كيف نقف مع أنفسنا هذه الوقفة ثم ثلاثة نستجدي قلبا جديدا نشحت ونستلف ونطلب قلبا جديدا ونقوم بعملية تجديد للدورة الإيمانية لنعيش بقلوب لنعيش قبل رمضان بقلوب جديدة إن شاء الله ثم أضع لك قواعد الإبحار الإبحار إلى الفردوس كيف تسبح مع من ستبحر كيف تواجه الأمواج كيف تواجه الأعاصير ثم أختم بمئة وصية بمئة وصية للصائمين في قلب جديد لمن يريد رسمنا الدورة الدموية بطريقة آه، ظريفة جديدة الدورة آه، الدموية كما هي معروفة آه، علميا الدورة الدموية كما هي معروفة علميا ثم جعلنا لكل أذين اسم والكل بطين اسم والكل الصمام بين الأذين والبطين اسم أو عمل قلبي عمل قلبي بحيث ان يبقى تجديد فعلا للدورة الدموية في قلب المؤمن قلب جديد لمن يريد استعدادا لإمارة هذا الشهر شهر شعبان الشهر المغفول عنه بين كثير من الناس الناس في غفلة قاعدين يستعدوا رمضان سواء أهل الدنيا أو أهل الآخرة حتى أهل الآخرة الكل بيجري ورا تأشيرة العمرة قال له هو في ناس هتعمل عمرة ولا إيه آه طبعا في ناس هتعمل عمرة يعني مش خايفين من انفلونزا الخنازير ولا إيه لا طبعا مش خايفين نتوهم ان فيه كده ثلاث كاميرات هي كاميرا واحده اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ها يعني الناس مش خايفه من انفلونزا الخنازير وهيروحوا عمره فعلا اه يروحوا عمره فعلا ان شاء الله هم خايفين من ايه ما هو ربنا جل جلاله هو الذي يبتلي وهو الذي يعافي هو الذي يمرض يمرض ويشفي جل جلاله أليس قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فلذلك الناس هتروح عمره ان شاء الله اللي بيستعدوا للعمره بقى قاعدين يجهزوا نفسهم والفلوس والريالات والتاشيره والشركه اللي هيسافر معاها والسكن ومتابعات مشغول غفله فعلا محتاجين ننتبه من غفلتنا كيف وظائف شهر شعبان واحد الصيام كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في البخاري ومسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وفي رواية في صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وفي صحيح الجامع أيضا كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم لا يصله برمضان يجعل بينه وبين رمضان يوم واحد صيام شعبان يقول العلماء أن صيام شعبان أفضل الصيام ليه؟ لأن صيام شعبان كالتقدمة لشهر رمضان أفضل التطوع في الصلاة ما كان قريبا من الصلاة قبلها وبعدها فكذلك أفضل التطوع في الصيام ما كان قبله وبعده فقبل رمضان شعبان وبعد رمضان الستة من شوال هذا أفضل الصيام كأنه تطوع قبله وتطوع بعده من فوائد صيام شعبان أيضا أن صيام شعبان كالتمرين على الصيام على صيام رمضان لئلا يدخل شهر رمضان و هو في مشقة وكلفة بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط آه لذلك لما كان صيام شعبان كالتقدمة لرمضان الناس اللي بتصوم في شعبان وحاسس انه بيجهز لرمضان تحس ان هو بيتسحر بيجيب الفول والطحينة وال ها والمخلل ويظبط نفسه في, في السحور وفي الفطار برضه جايب العرقسوس وال والخروب وال... وايضا تحس ان هو محضر القران قاعد يقرا بين العصر والمغرب كده جو رمضاني في شعبان جو رمضان تحس ان هو قبل الفجر بشويه قايم بالسحر ويصلي له ركعتين ويروح المسجد وياخد الاولاد جو رمضان لما كان شهر شعبان كالتقدمه لرمضان ايضا كان فيه كل شيء حتى ان العلماء السلف كانوا يسمونه شهر القراء شهر القراء قال سلمة ابن سهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء وكان عمرو ابن قيس الملائي إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن النهاردة تسعة شعبان ثمانية الخميس ثمانية الجمعة تسعة النهاردة تسعة شعبان يا ترى أنا عايز أسألك تسعة أيام في شعبان مروا صمت كم يوم منهم وانت صمتي كم يوم قمت كم ليلة من الليالي التسعة وانت قرأتي كم جزء قرآن قرأتي كم جزء قرآن في التسعة أيام قمت كم ليلة قريت كم جزء صمت كم يوم حسيت نحن قلنا اللي مشتاق يشم ريحة من بعيد فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون كان مشتاق لابنه فمجرد ما خرجت العير من فلسطين بالقميص مش يوسف نفسه بقميص يوسف شم الريحة عايزين نشم ريحة رمضان في بيوتنا في قلوبنا في رؤوسنا في حياتنا يبقى في ريحة رمضان ودي لا تكون إلا للمشتاقين إلا للمشتاقين الذين يعيشون هذا المعنى آه عمارة هذا الوقت المغفول عنه بالطاعة مطلوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي كهجرة إلي وزي ما قلت لكم أن النفحات أن النفحات التي تأتي في شهر شعبان ليس لها وقت ممكن تكون بالليل ممكن تكون بالنهار ممكن تكون في أول الشهر ممكن تكون في وسط الشهر في آخر الشهر سبحان الله العظيم ولذلك أستطيع أن أقول أنه إذا كان شهر رجب شهر التخلية فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن شهر رمضان شهر التحلية أليس تعرض فيه الأعمال على الله تعرض الأعمال على ربنا جل جلاله هذه الأعمال التي تعرض على الله عارفين الولد لما ينجح اللهم نجح طلبة المسلمين يا رب واجعلهم بفضلك موفقين إلى الدين آه الولد لما ينجح يقول لك أنا هحلي لك بقك لو نجحت فكذلك الذين تعرض أعمالهم على الله يستشعرون بحلاوة مشقاتهم التي تعرض الآن على الله ليالي قاموها أجزاء قرأوها أذكار ذكروها أموال أنفقوها يتذكرون هذا ويسعدون ولعل هذا بعض معنى قول ربنا جل جلاله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم مضى شهر رجب شهر التخلية وأتى شعبان شهر التحلية وأول التحلية حلاوة الإيمان أليس في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا تحتاج إيمانا حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان دي تأتي منين من شعبان لما تبدأ تشعر بحلاوة الإيمان حلاوة الإيمان أن تحب الإيمان وكثيرا ما أقول أيها الإخوة اسمحوا لي شاي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه كثيرا ما أقول أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان فيبقى شهر شعبان شهر الكلام عن الإيمان تقعد أنت وزوجتك وولادك وحماتك ماشي وأخواتك البنات يعني أقصد وتتكلموا عن الإيمان نتكلم إزاي نقول إيه نقول يا سلام أنا كنت قبل الحجاب كنت أحس بكآبة وأنا ماشية في الشارع من كتر الناس اللي قاعدة تعكسني أنا حاسة دلوقتي بحلاوة الإيمان من ساعة ما لبست الحجاب لأن الأعمال الصالحة هي من الإيمان الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وواحد تاني يقول أما حلاوة القرآن في شهر شعبان الله حلاوة آيات جميلة شوفوا الآية دي عايزين نعمل في البيوت مجموعات لتدبر القرآن عامل لكم أنا برنامج لذيذ ظريف في رمضان مفاجأة فضل الله عز وجل إن شاء الله هي... ب... بنسأل كل شيخ إيه أكتر آية أثرت فيك إيه أحسن ليلة من ليالي رمضان بتعدي عليك إيه أقرب عمل بتتقرب بيه لربنا في رمضان ايه احسن دعاء بتحب تدعو بيه ايه احسن دعاء سمعته وعجبك الحاجات دي بتثير عندنا حاجات ممكن نكون مش واخدين بالنا منها احيانا ابنك الصغير كده يجي يقول لك دعاء سمعه في تليفون رن التليفون ولا سمعه في ميكروباص ولا سمعه في عربيه ولا قراه في مجله ولا حاجه ولا قراه في جورنال وتفاجئ ان هذا الدعاء لامس قلبك وكنت أحوج ما تكون إليه الشاهد إيه إن عايزين نتكلم عن الإيمان نتكلم مع أولادنا نتكلم مع زوجاتنا نتكلم مع جيراننا نتكلم مع إخواننا نتكلم في المسجد نتكلم في البيت نتكلم عن الإيمان وعن حلاوة الإيمان فتشعر بحلاوة الإيمان إمتى أن ترى الإيمان جميلا مزينا ولكن الله حبب إليكم الإيمان تحب الإيمان إزاي؟ وزينه في قلوبكم حين يزين الإيمان في القلب لما الإيمان يزين ابن القيم يقول إيه؟ فالعبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه دايما أقول كده الحمد لله ان لنا رب اسمه الكريم الحمد لله الحمد لله ان لنا رب مطلع على اللي احنا فيه الحمد لله الحمد لله ان لنا رب يعلم الاسرار والضمائر والحقائق الحمد لله ان لنا رب حكم عدل يحكم بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء الحمد لله هي دي الفرح بربنا الفرح بوجود الله سبحانه وتعالى اتنين وأنسه به انك تبقى فرحان بأنسك بالله لما تبقى في خلوة وبتدعو أو تذكر وتحس بالأنس الأنس بالله جل جلاله الفرح بالله بوجود الله والفرح بالأنس بالله معاني ما تحتاجش ان احنا نطول فيها الكلام وطاعته له واقباله عليه وطمانينته بذكره وعماره قلبه بمعرفته والشوق الى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه بل اوامر المعبود جل جلاله أوامر المحبوب سبحانه سبحانه وتعالى أوامر ربنا سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة الأمر بغض البصر الأمر بالصدقة الأمر ب... ب... ب... بصلاة الصبح الأمر بالزكاة الأمر بصلة الرحم الأمر ببر الوالدين أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس اوامر المحبوب بها كمال النعيم فقره عين المحب في الصلاه والحج لسه بيقول لي الكعبة وحشتني قلت له وانا والله الكعبة وحشتني اه توحشني من يوم واحد ابقى نفسي اروح لان قرة عين المحب بيت ربه وفرح قلبه وسرور قلبه ونعيم قلبه في الصيام والذكر وتلاوة القرآن أما الصدقة فعجب من العجب وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيل الله فاللذة بذلك أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه وكلما كان به أقوم وكل من كان به أقوم كان نصيبه من اللذة أعظم وجبال اللذات من لذات الدنيا لا تعدل ذرة من لذة الإيمان الإيمان له لذة له متعة له حلاوة له طعم فرق بقى بين حب الإيمان وحب المعصية ولكن الله حبب إليكم الإيمان حب الإيمان يأتي لما تبقى فرحان بالطاعات بس خلي بالك لازم تفرق بقى بين الفرح بالله والطغيان بالطاعة الفرح بالله فرح بفضل الله وبرحمته أما الفرح بالنفس فرح باطل كبر وأشر وغرور شوف الفرح بالله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله التانيين بقى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ده فرح بالباطل جنة الدنيا وفرحة الدنيا الاستمتاع والاستئناس والسعادة وقرة العين بالأعمال الصالحة بأعمال الإيمان صلاة ذكر تلاوة قرآن بر والدين صلة رحم دعاء بكاء سجود خشوع أعمال صالحة هي دي السعادة الحقيقية سبحان الله العظيم كنت لسه بقول دلوقتي ان المشكلة في ولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا ذرية صالحة وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين والمشكلة ولادنا مشكلة ولادنا إيه الغزو الفكري الغربي اللي على الكمبيوتر اللي في أفلام الكرتون اللي في المجلات ميكي وسمير و... و... و... وماجد والمجلات دي فيها خير وفيها شر خلوا بالكم اللي هي المجلات الإسلامية وغيرها بقى فيها خير وفيها برضو الرسومات دي مشكلة كبيرة طريقة التمثيليات دي اللي أنا عايز أوصل له إن أولادنا في خطر في تشكيل فكرهم بطريقة غربية وهو ده الخطر القادم انه لقوا ان موضوع الجيوش ده بيخسر كتير فالعمل على الجيل الجديد انه يخرج هو بنفسه جيل مهزوم جيل هادم هذا الجيل نحتاج هي حاجة واحدة فقط اللي احنا نحتاجها لرعاية جيلنا لإصلاح جيل أولادنا أولادنا للحفاظ على أولادنا أن يحبوا دين الله هو ده إن الأولاد يحبوا دين ربنا يحبوا الدين يبقوا أهل دين محبين للدين بيحبوا القرآن ويحبوا يحفظوا القرآن ويحبوا يسمعوا كنت بقول لسه الولد النهارده ان الولد يحب انه يلبس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه مش الحاجات اللي مكتوب عليها بالانجليزي والرسومات ان البنت تحب الحجاب ان الولد يحب المسجد والبنت تحب القرار في البيت يحبوا دين والسؤال طب ازاي اخليهم يحبوا دين ازاي اخليهم من اهل الدين ازاي اخلي ولادي يحبوا المسجد والبنت تحب الحجاب وتحب القعده في البيت ازاي والجواب بمنتهى البساطه بالالحاح بالمعاني دي الكلام عن حلاوه الايمان السعاده بالايمان لكن الام اللي قاعده تشتكي ومتنرفزه وحاسه انها مخنوقه من الحجاب مخنوقه من القعده في البيت هتطلع اولاد بيكرهوا ده الاب اللي ما بينزلش يصلي في المسجد وما بيروحش وما بيحضرش دروس وما بيقراش في المصحف ما بيقومش الفجر بيربي ولاده على ده فافسدهم فلذلك نحتاج ان نعيش الدين ونحبه ونفرح به ليخرج اولادنا على ليخرج اولادنا على هذا النمط عايزين نحس احنا ان جنه الدنيا الاستمتاع بالدين ان السعاده الحقيقيه عباده الله اذا حسينا بكده وعشناه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كيف السبيل ابن القيم قال ان الوصول الى المطلوب احنا دلوقتي المطلوب ان احنا نعمر شهر شعبان نملاه طاعات وخيرات وبركات نملاه ايمان ابن القيم بيقول الوصول الى المطلوب موقوف على ثلاثه هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق هجر العوائد اهجر عاداتك بقى سرد الصيام لتتخلص من عادة كثرة الأكل عادة أنا لقيت يا جماعة إن فعلا يا دي يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك وأنت قاعد لي النهارده كده ربنا يرحمك آه، لقيت ان آه، كتر الاكل عاده عاده عارف عاده ازاي كان في واحد واخد اجازه يومين كده فقدامه التلاجة فيها فاكهه داخل ياخد آه، قاعد ينقنق طول النهار و... و... وطول الليل اكل اكل اكل ع- يعني ما... ما... لا بشهوه ولا ل... من جوع وإنما وإنما عادة التخلص من هذه العادة سهل الصيام سرد الصيام عايزين نبدأ نصوم كده أتواعد أنا أنا وأنتوا إن شاء الله والجمعة الجاية هنبقى برضو آه، طيب ال- آه، إن شاء الله بإذن الله تعالى الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر أنا وأنتوا اتفقنا إن إحنا نصوم إن شاء الله من ال- من السبت للجمعة القادمة السبع أيام دول صيام وخصوصا ان فيهم الثلاث ايام البيض ثلاث واربع وخميس فاحنا نصوم سبت وحد واثنين ونبقى كده عملنا اللي علينا فتوعدنا على الصيام الاسبوع للتخلص من عادة الاكل اثنين اللهج بالذكر للتخلص من عادة الرغي كثرة الكلام عايزين نبطل كلام شوية سبحان الله العظيم اه كنا اه في بقول "س- اسكتوا اسكتوا الناس مش متعودين يسكتوا في كلام كتير كتير ورغي ورغي ولت وعجب في كلام كتير عشان نتخلص من الرغي من اللت والعجن من كتر الكلام نكثر الذكر الخمس انواع من الاذكار اللي احنا متوعدين عليها ومتعاهدين عليها دايما الاستغفار الصلاه على النبي والتهليل اللي هو لا اله الا الله والباقيات الصالحات اللي هم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله و البق- الكلمتان الخفيفتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الخمس حاجات دول عايزين نثبتهم في كل واحدة منهم ألف ألف ألف ياخدوا لهم نص ساعة الواحدة نص ساعة بين الظهر والعصر ونص ساعة بين العصر والمغرب نص ساعة بين المغرب والعشاء نص ساعة بعد العشاء نص ساعة قبل الفجر أو بعد الفجر لحد الظهر نص ساعة كتير كألهج بالذكر مش عايزين بقى ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا عايز اللهج استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اللهج بالذكر اهتروا بالذكر يبقى نمرة واحد هجر العوائد انك تبطل سرد الصيام للتخلص من عادة الاكل اللهج بالذكر للتخلص من عادة الرغي كتر الكلام قيام الليل للتخلص من عادة الكسل او مش عايز اقول بقى قيام الليل انا عايز اقول كثرة الصلاة عايزين نتوعد في شعبان ده حاجة جديدة ان انت كل ما تلاقي نفسك قاعد ساكت قوم صلي ركعتين ركعتين في دقيقة بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد صلي ركعتين وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود سريع سريع صلي ركعتين وهتلاقي نفسك بتصلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة 300 ركعة شد حيلك وكتر الصلاة فإن فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك بها درجة اتنين أول حاجة هجر العوائق اتنين تخطي العوائق العوائق بين يدي رمضان كثيرة كثيرة جدا أخطر العوائق الذنوب يا إخوة إحنا مش هنتخلص بقى من الدوشة دي من دوشة الذنوب والمعاصي مش هنتخلص بقى من مشكلة النظر للنساء وسماع الأغاني والكذب والنوم عن صلاة الصبح احنا مش هنخلص بقى من الموال ده هو انت يعني هتفضل لحد امتى كده هتتوب امتى هتتوب امتى قولي لي والله انت كمان هتتوبي امتى هتشبعوا ذنوب امتى هنخلص من قضية الذنوب والمعاصي وكثرتها وتواردها وتوت... هنخلص من امتى من قضية الكذب في التوبة انك تتوب وترجع للمعصية تاني يوم الموال ده يخلص امتى فاضل ايه طيب يعني انت راو... ناوي تروح جهنم ناوي تدخل النار انت ناويه انت ناويه يعني انت ع- مصممه تدخلي جهنم مصممه تدخلي النار ناويه يعني عايزه كده راضيه بكده بتحب كده طب ما تبطلي بالراحه حاضر لو سمحتي بطلي من فضلك بطلي ارجوك بطلي لله بطلي بالله عليك يا شيخه تبطلي بقى ارحمي نفسك من الذنوب والمعاصي من الكذب والغفلة ارحم نفسك يا أخي الله يكرمك الله يرضى عنك اشمعنى ده بقى بتكلمه كويس بقى معلش معلش مرة ومرة لله الله يكرمك الله يرضى عليك ربنا يحبك يا أخي ربنا يتوب عليا وعليك ربنا يغفر لي ولك ربنا يعفو عني وعنك يا عم الله يرحمك ارحم نفسك من الذنوب والمعاصي الأعمال بتعرض على الله وأخشى أن ينظر الله إليك نظرة مقت لا تفلح بعدها أبدا أنا خايف عليك آخرتها مطلوب الثبات العوائق أول عائق بيننا وبين رمضان الذنوب والمعاصي عايزين نتخلص من الذنوب والمعاصي من العوائق أيضا الانهماك في الدنيا و... و... والإرهاق الإرهاق البدني والذهني اللي بيعطل عن العبادات ويمنع من بذل الجهد في الطاعات ده برضو عائق عائق خطير عايزين نشوف له حل التعب بتعب النهار والإرهاق العلاج إيه بقى نمرة واحد تحجيم العمل اتنين التخلص من الفضول التي تضيع الطاقة في غير فائدة احيانا الانسان بينزف طاقته وقوته في حاجات ملهاش لازمة ملهاش قيمة مش مطلوبة منه وفر حقيقي يعني انا مثلا بكون في مصلحة كنت في مصلحة حكومية بقضي مصلحة وجنبية كرسي فقعدت يعني قلت في نفسي طب انا اقف ليه ما دام جنبي كرسي ما اقعد واوفر الوقفه لله ابقى اقف في الصلاه اطول وقفه في الصلاه يعني اقصد ايه مثلا وقت مشوار انا عارف انه هياخد له ساعتين في المواصلات ما بلاش منه يتقضي بتليفون واوفر طاقتي اوفر جهدي كذلك المراه اللي بتقف في المطبخ مثلا بتطبخ وهي واقفه اتعلمي تطبخ تخلصي شغلك وانت قاعده على كرسي وفري طاقتك وفري طاقة الكلام في التليفون ها ها وفري طاقة كتر الكلام في التليفون كتر الكلام ده برضه بيوجع الدماغ فلذلك محتاجين ان احنا نتخلص من اه نوفر طاقتنا بعد اه هجر العوائد وقطع العلائق باقي تخطي العوائق احنا خلص احنا خلصنا تخطي العوائق تخطي العوائق باقي في الاخر بقى قطع العلائق قطع العلائق لابد له من امرين بالانفصال والاتصال لازم حاجتين اتنين تفصل وتوصل تفصل وتوصل الانفصال انقطاع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب الانفصال انقطاع القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله خوفا أو رغبة أو مبالاة أو فكرا ده الانفصال يبقى عايزين نفصل افصل الشاحن نفصل أن ينقطع القلب عن حظوظ النفس فاكرين لما قلت لكم الراجل اللي قال له روح هات لي رطل حلاوة راح جاب له رطل حلاوة في ورقة قال له اتفضل الورقة بتاعتك اللي انت بتدور عليها اهي وخد الحلاوة كلها لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهيه تاني طب ادفع الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وانت كمان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهيه عايزين لما نشتهي نشتهي رضا الله من غير أن يخالط هذه الشهوة حظ نفس يبقى طالبين رضا الله مش لنفسنا لله عايزين نفصل شهوات النفس عن مراد الرب عايزين نفصل التفات القلب ما يلتفتش ممنوع انه يلتفت مقبل على الله فصل الخوف ما تخافش من حد فصل الرغبة ما ترغبش في حاجة إلا في ربنا فصل المبالاة مالك زعلان مي متضايق متضايق ليه مفيش فلوس اجيب مكسرات يا راجل ده كلام ما هي مراتي منكده عليا يا راجل ده كلام انا عايز يحصل عندنا نوع من اللامبالاه بالدنيا لكي نوفر هذه المبالاه باحوال قلوبنا مع الله ما تزعلش بيقول لي بيخرج بابنه قلنا النهارده عشان ابنك يحبك عشان الولد يحب الدين خليه يحبك الزقه فيك وانت نازل المسجد خده معاك وانت رايح عند اصحابك خده معاك وانت رايح مشوار خده معاك خلي ابنك معاك على طول لازق فيك معاك دايما وانت وهيشوفك في دين هيحب الدين قال بخرج بيه امه بتتصل خلي بالك من الواد ما تسيبش الواد لوحده اعمل الواد الواد الواد قلت له قول لها حاضر قال لا ما انا بقول لها ما هو ابني زي ما ابنك وانا بخاف عليه زيك يا عم ما تفتحش باب مناقشه الله يرحمك خلي بالك من الواد حاضر شوف الواد تعبان حاضر الواد عيط لا ما عيطش لا عيط طب هو عيط وانا سكته خلاص الحمد لله حاضر افصل انفصال وبعدين اتصال لا يصح الاتصال الا بعد هذا الانفصال الاتصال اتصال القلب بالله اقباله عليه اقامه وجهه له حبا وخوفا ورجاء وانابه وتوكلا الذي يحسم ماده تعلق القلب بالمخلوقين هو تعلق قلبك بالله فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقى لرجاء الخلق في قلبه موضع عارف ايه الحل الوحيد في هذه الدنيا اللي يريحك من الناس انك تبيع نفسك لله لما تبيع نفسك لله وتسلمها لله نفسك ما بقتش بتاعتك ما بقتش ملكك بقت ملك لله سبحانه وتعالى فلذلك زي بقول كده فإنه إذا علم أن المال مال الله فإذا أصاب المال الذي في يده نائبة علم أن صاحب المال أصاب مال نفسه فما له هو والجزع والهلع نفس الشيء نفسه لما تكون نفسك انت بتخاف عليها ما تحبش حد يضربك ما تحبش حد يهينك ما تحبش حد يأذيك ما تحبش حد يشتمك ما تحبش حد ما تحبش ما تحبش سلمها لربنا إذا سلمتها لله فقد أودعتها عنده حيث لا تضيع الودائع وأحرزتها في حرزه وجعلتها تحت كنفه حيث, حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات سلم نفسك لله بعد كده اللي هيشتمك ربنا هيدافع عنك واللي هيأذيك ربنا هيرد عنك وانت لا مبالي الذي يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة وهو رؤية أن الأمور كلها من الله وبالله في قبضة الله وفي تحت قهر الله وسلطان الله لا يتحرك شيء إلا بحول الله وقوته ولا ينفع ولا يضر شيء إلا بإذن الله ومشيئته فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود انت عارف قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر فاللي ضربك ألم بقدر اللي سلطوا عليك ربنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عشان كده قال لك إيه ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام ما تنشغلش بالناس انشغل برب الناس ملك الناس إله الناس إذا إخوتي هنشغل شهر رمضان بهجر العوائد وتخطي العوائق وقطع العلائق إذا وصلنا إلى ذلك فشهر شعبان يكون تمهيد حقيقي لشهر رمضان أحبكم في الله والواجب صيام الأسبوع كله من السبت إلى الجمعة إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الجمعة القادمة صيام قيام الليل قلنا 11 ركعة بعد العشاء وركعتين قبل الفجر القرآن عايزين نقرأ جزئين جزء الصباح وجزء المساء غير الجزء اللي بنقراه في الصلاة في ال 11 ركعة عايزين الذكر الخمس أنواع من الأذكار الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان كل واحدة ألف مرة اشتغل شد حيلك واستعن بالله وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته